وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وصفيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد في حوار مبهر مع امرأة فلسطينية كان بيتها عندها تسع أولاد قاعدة مع أربعة بره في الصالة وفي أوضة خمس بنات ليها نايمين وجت قذيفة من طارة إسرائيلية جت جت على الاوضه اللي نايم فيها الخمس بنات بتقول قمت اشوف ولادي بصت لقى الخ... لقت الخمسه جثث لقت الخمسه متفجر منهم الدم بتقول كلمه مذهله يا جماعه بتقول استغفرت ربنا وحمدت ربنا على اللي جابه استغفرت ربنا تفتكر قول الله سبحانه وتعالى وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا يا جماعه هو ده النصر هو ده النصر يا جماعه مش القضيه ان احنا نتقتل ما الصحابه اتقتلوا مش القضيه ان احنا نجوع ما الصحابه جاعوا مش القضيه ان احنا نطرد ما الصحابه اتطردوا خروج امراه متبرجه من بيتها كارثه اكبر من اللي بيحصل في غزه خروج بناء بنك ربوي في بلاد المسلمين كارثه اكبر من اللي بيحصل في غزه هي دي الهزيمه يا جماعه اللي في غزه منتصرين بثباتهم واحنا مهزومين بمعاصينا يا اهل غزه يا اهل غزه اوعوا تستجدوا النصر من ناس مخذوله اصلا من ربنا انتوا مستنيين نصر لمين بتلجأوا لمين بتستغيثوا بمين الناس دي مخذوله من ربنا اصلا الراقصه ممكن تصدر تصريحات عن الشرف انما لا يمكن تؤدي شرف حقيقي ان السارق ممكن يتكلم على الامانه ممكن يصدر تصريحات على الامانه انما عمره ما يبقى له مواقف حقيقيه في الامانه يا اهل جهاد الارض المقدسه ما اتى احد بمثل ما جئتم به الا عودي فاصبروا وابشروا من الله سبحانه وتعالى ايه يعني قنبله ايه يعني قنبله هتيجي تفجر يعني الجبل محتاج جنب قنبله عشان يتفجر لما الجبال هتنسف يوم القيامه انتوا هتبقوا امنين والناس كلها مرعوبه يا يا امه محمد الناس دي ظلمتنا كتير قوي الكفار دول ظلمونا كتير قوي اليهود ياما ظلمونا الظلم زاد زاد يا جماعه من ايام مذبحه الزيتون لما دخلوا جابوا الرجاله والستات واولادهم وحطوهم في مسجد ولغموا جدران المسجد وفجروه عشان المسجد يقع عليهم يموتوا تحت انقاض المسجد لما عملوا مذبحه كفر قاسم لما اتصلوا بالاهالي قالوا لهم الساعه الساعه 5 في حظر تجوال قالوا لهم ازاي ده المزارعين هيرجعوا الساعه 6 قالوا لهم ملناش دعوه بلغوا اللي جوه القريه واللي جايين من بره احنا هنقول لهم ووقفوا بالرشاشات على باب القريه والمزارعين رجاله وستات واطفال راجعين الساعه 6 فتحوا الرشاشات عليهم قتلوا 57 مسلم منهم 17 امراه وطفل واحد من الناس بيعملوا حوار معاه بعد كده من اللي قتله قتلت كام واحد قال لهم 13 قالوا له احساسك ايه قال لهم كنت متعطش لدم المسلمين قالوا له ما ندمتش قال لهم لا ده موت اي مسلم معناه حياه اي اسرائيلي لي واحد تاني قال انا قتلت 15 ومن حسن حظي ان انا كنت واخد موقع عرفت اقتل بيه اكبر عدد من المسلمين الناس دي لما اتحكمت اتحبست في فندق خمس نجوم وكانوا بيخرجوا لاهاليهم ويرجعوا ولما رجعوا للجيش رجعوا برتب مترقيين للرتب ظلم يا جماعه اللي بيحصل في غزه ال50 اللي اكتشفوا تحت الانقاض النهارده وبيقولوا المراقبين ان في اكتر من 1000 واحد اتقتلوا ولكن تحت الانقاض مش عارفين يطلعوهم وامريكا قاعده ترفع الفيتو الظلم زاد يا جماعه ايها العالم ما هذا السكوت او ما يؤذيك هذا الجبروت او ما تبصر في غزة ظلما او ما تبصر اطفالا تموت امريكا لما صرفت 700 مليار دولار على تدمير الاسلام في العراق ولما صرفت 3000 مليار دولار على افغانستان والعراق وحرب الامه الاسلاميه ولما منعت جمعيات خيريه ولما ولما الناس دي ظلمت كتير قوي يا جماعه وكان الظلم اللي امه محمد كلها ما قدرتش تستحمله لما الدنمارك صحيفه هناك عملت اعلان على ان اللي يبعت يرسم صور مسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام ونشروا الصور والعالم الاسلامي كله قام ملكه الدنمارك قالت لا يمكن ان انا اعتذر الاتحاد الاوروبي اوروبا قال احنا واقفين جنب الدنمارك بالاقتصاد بتاعنا اقتصادنا هيسندهم امريكا واوروبا قالت اقتصادنا هيسندهم نزلوا فيلم Obsession بعد كده يشتموا في الاسلام والرسول نزلوا فيلم هولندي يشتموا في الرسول ويحرقوا المصحف نزلوا كتاب دنماركي يشتموا في الرسول الكنايس علقت صور مهينه للرسول عليه الصلاه والسلام 17 جريده دنماركيه اتحدوا مع بعض لنشر صور مره ثانيه واحنا واقفين عاجزين عملوا شركه مكعبات في العالم كبيره في العالم عملت لعبه Play with Prophet محمد العب بيلعب مع النبي محمد استهزاء برسول الله واحنا واقفين عاجزين واقفين مقهورين واقفين مش قادرين نرد وكان الرد من الله سبحانه وتعالى عاصفة عصفت بهم جميعا زلزال أشد من زلزال تسونامي للأسف العلمانيين في الإعلام عندنا مرضوش يبزر- يبرزوا الحدث اللي الوقت راعب أئمة الاقتصاد في العالم اللي راعب حكام أوروبا وأمريكا اللي مخليهم ما يناموش عاصفة دمرت النوم من عينيهم زلزال زلزل سر قوتهم في العالم زلزال هد الاقتصاد بتاعهم الله ينتقم لمحمد الله انتقم لمحمد انتقام يا جماعه عليه الصلاه والسلام انتقام رهيب ولكن للاسف الصحافه العلمانيه والاعلام العلماني ما قدرش يبرز القضيه احنا انا جاي الليله اقول لكم الله انتقم لمحمد قد ايه عليه الصلاه والسلام لما سب عشان اقول لكم يا اهل غزه اصبروا الله موجود الله حي الله هينتقم لكل مظلوم الله هينتقم للخمس بنات اللي ماتوا تحت الانقاض الله هينتقم هينتقم للخمسين جثه اللي انتشلوا الليله الله هينتقم لالاف الفلسطينيين الله ينتقم لكل مسلمه اغتصبت لكل شبر من ارضنا راح الله ينتقم لكل مقدسات من مقدساتنا انتهكت حرمتها تبدا الازمه ان بين يوم وليله في لحظه في لحظه تصحى اوروبا وامريكا 4000 مليار دولار مش لاقيينهم ازاي ده تخيل واحد عنده 5000 مليار دولار يصحى بين يوم وليله الى 4000 مليار دولار 4 تريليون دولار مش لاقيينهم راحوا فين علماء الاقتصاد في العالم مش عارفين السبب ايه قاعدين يخمنوا محدش فاهم السبب ايه امريكا لقت اقتصادها بينهار شركاتها بتنهار بنوكها بتنهار بوش نزل 700 مليار دولار لانقاذ الشركات والبنوك اوباما جاي بيقولها ضخ كمان 850 مليار دولار ومش عارف هتنفع ولا لا ال vice president نائب الرئيس الامريكي قال المشكله اكبر مما يتخيل اي حد الاقتصاد الامريكي هينهار انهيار تام هيمحق محق تام لو المشكله دي ما تداركناهاش 16 بنك من اكبر البنوك في امريكا قفلت منهم بنك كان راس ماله 32 مليار دولار ولسه في 110 بنك في الطريق راس مالهم 850 مليار دولار اكبر بنوك اوروبا واكبر مصارف اوروبا وامريكا قفلت في ايه اكبر شركه تامين في العالم كله في امريكا كل اللي كسبته في عشرات السنين اللي فاتت تخسره وتقفل وكل اللي كانته من الربا تقفل وتخسره في ايه العالم كله مرعوب محدش عارف السبب ايه محدش عارف يعمل ايه طب ليه شركه جنرال موتورز اللي مفيش بيت في الخليج مفيش منه جهاز منها تنهار تسرح 100000 عامل من عمالها تجيب لجنه قضائيه عشان هتعلن افلاسها في اي لحظه مهما ضخ مليارات لانقاذها شركه فورد اللي بتوع التنميه البشريه صدعونا في كتابهم بالمعجزات الاقتصاديه بتاعتها تنهار شركه كرايسلر كرايسلر الشركه بتاعت العربيات الفارهه واحلام الشباب المليارديرات تنهار اكبر بنوك امريكا واوروبا تنهار اكبر شركات الطيران العالمي بتقع اكبر الشركات الاقتصاديه في ايه والمشكله مش بنك فلس مش بنكين مش شركه مش شركتين ده فجاه كله انهار ده مين يا جماعه يد الله يا جماعه يد الله هي اللي بتعمل ده ملوش اي سبب من اسباب الدنيا علماء الاقتصاد مش عارفين اي سبب مش عارفين يفسروا احد ال... احد الاقتصاديين في العالم قال خلاص حقيقه الهيمنه الامريكيه انهارت انا جاي اقول لكم الليله الله انتقم لمحمد قد ايه انا جاي اقول لكم يا كل واحد قلبه اتحرق لما سمع ان رسول الله عليه الصلاه والسلام اتشتم يا كل واحد قلبه اتحرق من الغرب واللي عمله فينا جاي اقول لكم الله حي قيوم الله ما سابناش يا امه محمد اوعوا تفقدوا الامل اوعوا تقولوا ربنا سابنا الله انتقم منهم انتقام ما حصلش في التاريخ جزاء من جنس العمل اي والله العظيم البنوك هناك طردت الوف الامريكيين من بيوتهم زي ما طردونا من بيوتنا في غزه والعراق بالظبط نفس اللي عملوه فينا اتعمل فيهم ولكن ولكن بلا اسباب زي الاستعمار لما استعمروا الدول الاسلاميه في القرن اللي فات الله انتقم منهم بحربين عالميتين كل الثروات اللي نهبوها منها مننا دفعوا اضعافها في الحروب كل اللي قتلوهم مننا في الدول الاسلاميه اتقتل منهم اضعافه في الحروب الله موجود يا جماعه الله حي قيوم انا جاي النهارده اقول لكم الامل لازم يتبث في قلوبنا ربنا ما سابناش يا امه محمد زي بالظبط امريكا بتاع 20 مليون موظف امريكي مهددين بالطرد زي ما بالظبط ضيعوا شباب ال- مستقبل الشباب اللي عندنا 2 مليون امريكي اتطردوا زي ما طردوا الناس من شغلهم في العراق اهل السنه 3 مليون امريكي مهددين ان البنك يجيب البوليس يطردهم من بيوتهم بعفشهم في اي لحظه زي ما معيشين اخواننا في غزه مهددين في اي لحظه البوليس يكبس عليهم يقتلهم نفس القضيه بالظبط بتحصل يا امه محمد 47 مليون امريكي دلوقتي محتاجين علاج ومعهمش فلوس يتعالجوا 47 مليون زي اخواننا في غزه ما محتاجين علاج دلوقتي ومش عارفين نوصل لهم الغذاء لاول مره في التاريخ الحديث 5 مليون امريكي تحت خط الفقر مش لاقيين ياكلوا الله اكبر نفس اللي عملوه فينا بيتعمل فيهم خمس دول خليجيه معتمده في اقتصادها تماما على امريكا وبتتعامل بالدولار دي اكتر دول هتتضرر لانها حذو القذه بالقذه مع الغرب لاول مره يا جماعه 10 10 من من مليارديرات انجلترا فقدوا 40 مليار دولار في الازمه اكبر مرابي في العالم بيفقد كل ساعه 7 مليون دولار بيخسرهم 60% من ثروات المليارديرات والمليونيرات بتوع روسيا فقدت واتنسفت واتدمرت الله اكبر الله اكبر جزاء من جنس العمل نفس اللي عملوه فينا زي بالظبط اللي حرقوا المسلمين في الاندلس احياء عشان يطردوا الاسلام من الاندلس اللي بيقرا التاريخ ولادهم طلعوا يا ماتوا يا طلعوا مجانين سبحان سبحان الملك الله بينتقم من اللي اذى هذه الامه الله بينتقم من الجامعه الامريكيه في مصر بتباع اسهمها دلوقتي ما تلتين الشعب الامريكي اصابته نار هذه الماساه الاقتصاديه والناس الناس هناك هتتجنن الناس هناك اصابت بالجنون مدير الامم المتحده الامين العام بيقول الازمه الماليه ستؤثر على مليارات الاشخاص في العالم منظمه الصحه العالميه بتقول هتزيد عدد الاضطرابات العقليه يعني الناس هتتجنن عشرات الحالات من السكتة السكته الدماغيه عشرات الحالات من السكته القلبيه عشرات الحالات من الذبحه الصدريه عشرات الحالات من الجلطات من الانهيار العصبي من الازمات المزمنه عشرات الحالات من القتل من الانتحار امراه واحده خبيره طب نفسي هناك بتقول قد مر علي يوم لم يمر علي منذ 20 عام مستوى القلق النفسي كسر كل الحواجز الناس منهاره الناس مرعوبه وزير رئيس وزير ماليه المانيا بيقول خلاص ان العالم لن يعود ابدا الى ما كان عليه قبل الازمه 67 الف مصنع في الصين قفلوا 4 مل... 4 تريليون 4000 مليار دولار خسروهم الامريكان الشعب الامريكي في البورصه ملايين فلسوا في البورصه واللي جهلوا واللي ايه ده ايه كل ده الله ينتقم من محمد مش ده وعد ربنا سبحانه وتعالى مش ده وعد ربنا يا جماعه مش ربنا قال فخر عليهم السقف من فوقهم السقف اللي بيحميهم اقتصادهم وقع على دماغتهم مش ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا حسبهم زي العنكبوت لما خدت خيوطها وحسبت انها حصن مانع هيمنعها هم خدوا الاموال بتاعتهم والاقتصاد حسبوا انهم حصن مانع هيمنعهم من عقوبه الله ولما نزلت عقوبه الله اكتشفوا ان كل اللي كان حواليهم خيوط عنكبوت مش ده وعد ربنا ان بطش ربك لشديد مش ده وعد ربنا يا أمة محمد ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أدي القارعة أهو مش ده وعد ربنا يا أمة محمد يمحق الله الربا مش ده وعد ربنا يا أمة محمد ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم اتدمرهم اتدمر اقتصادهم الله ينتقم ليك يا محمد يا ابن عبد الله الله ينتقم ليكوا يا أهلنا في غزة الله ينتقم ينتقم ليكوا يا اهل السنه في العراق الله ينتقم ليك يا كل مسلمه اغتصبت الله ينتقم لينا بس انتقام جه في مقتل في مقتل ليهم مش ده وعد ربنا فاذنوا بحرب من الله ورسوله الناس دي قالت نفس كلمه عاد من اشد منا قوه قالوا نفس كلمه قارون انما اوتيته على علم عندي ربنا قال فخسفنا بهم وباقتصادهم الارض كنا للاسف بنقول نفس كلمه قوم قارون يا ليت لنا مثل ما اوتيت امريكا يا ليت لنا مثل ما اوتيت شوفوا الوقت احنا بنقول لولا ان من الله علينا لخسف بنا اللي بيحصل ده يا جماعه اللي بيحصل ده رسائل رسائل من الله سبحانه وتعالى رساله رساله لكل علماني في امه محمد مش كانوا امبارح لما بنيجي نتكلم عن الربا يقولوا ربا ايه ما الغرب بيتعامل بالربا وهو متطور اهو شوفوا ربنا سبحانه وتعالى انتقم منهم بسبب الربا رساله رساله لكل واحد فرض الشريعه الغير اسلاميه على امته اهو بره اهو رئيس تحرير مجله تشالنجر بيقول لا يوجد حل لهذه الازمه الا الشريعه الاسلاميه الله اكبر الله اكبر مش احنا اللي قلناها الكفر اللي قالوها قالوا الاسلام هو الحل الكفار يا امه محمد هم اللي قالوا ان لا حل الا الاسلام رساله لكل اللي بيتعاملوا مع البنوك الربويه اهو البنوك الربويه ديت لو كل المودعين الوقت نزلوا قالوا عايزين فلوسنا هتحصل فضيحه لان هي ما عندهاش الفلوس دي اصلا ده بيلبسوا بعض طواقي بعض يا جماعه رجال اعمال مرابين يسلفوا البنوك العقارات بالربا والبنوك المرابيه تقوم ت- تسلفها للناس بالربا والناس المرابيه تشتريها كله بيلبس بعض في ايد بعضه شركات سيارات مرابين يسلفوا البنوك السيارات بالربا وبنوك مرابين يسلفوها للناس بالربا وناس مرابين يشتروها بالربا والنهايه كارثه اللي بيحصل ده نهايه لكل اللي بيحصل ده رساله من الله لكل غني مالك مش هيحفظك من الله اللي بيحصل ده رساله من الله لكل ثري عربي فلوسك مش هتحفظك من الله اللي بيحصل ده رساله من الله لليهود قوتكم مش هتحفظكم من الله اللي بيحصل ده رساله من الله لامريكا وانه اهلك عادا الاولى هو في عاد تانية يا رب ايوه لما تيجي تقرا وصف ربنا في امريكا في سوره الشعراء تحس ان اللي عاد في سوره الشعراء تحس انه بيوصف امريكا اتبنون بكل ريع ايه تعبثون زي البلاي ستيشن والحاجات الرهيبه اللي بيعملوها الالعاب ال games ايه بيلعبهم وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون المعامل الرهيبه والمستشفيات الرهيبه عشان يطولوا عمر الفرد واذا بطشتم بطشتم جبارين لما ينزلوا في حرب على العراق وافغانستان 24 ساعه قصف وأف- واتقوا الذي امدكم بما تعلمون امدكم بانعام ثروه حيوانيه رهيبه وبنين ثروه بشريه رهيبه 300 مليون وجنات ثروه زراعيه رهيبه الجبال هناك بتتزرع وعيون ثروه مائيه رهيبه وصف ربنا لامريكا هي عاد التانية اللي ربنا يهلكها اللي بيحصل ده رساله من الله لكل الأ- الدول الاسلاميه اللي سكتت على غزه هتسكتوا على ايه اهو كان قدامكم تنصرهم الله قادر ينتقم من كل واحد سكت اللي بيحصل ده رسالة من الله للشعوب للملتزمين المقهورين للملتزمات المقهورة الله قادر يا جماعة الله قادر وبيثبت لنا ان هو قادر اهو سبحانه وتعالى بيورينا اياته بيورينا قد ايه انتقم ولسه هينتقم منهم اللي بيحصل ده رسالة يا جماعة رسالة للمفتونين للمرعوبين من امريكا امريكا امريكا ما تقدرش تدخل حرب دلوقتي امريكا ما صدتش هي قدام الازمة الاقتصادية رسالة للمفتونين بامريكا وبالغرب امريكا كانت بتتسند على عصا منخورة فلما خرت تبينت الجن والانس قال لو كانت امريكا بجد يعني دولة قوية ما كانت دخلت هذا العذاب المهين يا فوكوياما الامريكي اللي كان بيقول ان امريكا وصلت ذروة قمة البشرية ولا شيء بعدها اللي لا شيء بعده هو الله مش امريكا يا جماعه يا امه محمد اللي بيحصل ده رساله من الله لفرسان الاقصى اللي بيحصل ده رساله من الله ليهم ربنا بيقول لكم اعبدوا ربكم حتى ياتيكم اليقين هو اليقين اعبد ربك حتى ياتيك اليقين مش اللي هو الموت يا جماعه مش الموت بس كل وعد ربنا وعده لنا يقين يا جماعه ربنا وعدنا هننتصر بدون ما ننتصر انا من وانا قاعد على الكرسي ده وشايف نهايه الطريق والله العظيم وموقن بنهايه الدعوه الاسلاميه هتبقى في التمكين ازاي وموقن بنهايه كل ظالم هتبقى ايه ما اعرفش اليوم ده الواحد هيبقى موجود فيه ولا لا ما اعرفش الواحد هينال ثمره النصر ولا لا هيشوفه بعينه ولا لا انما انا موقن ان الدين هينتصر موقن ان احنا مع الفريق المنتصر موقن ان احنا اللي ربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى هيجيب النصر على ايدينا في الدنيا وف- وهينفعنا في الاخره رساله من الله لفرسان الاقصى لازم الامل في الله لازم الثقه في الله اوعى تقولوا ربنا سابنا اوعى تقولوا ربنا ما انتقملناش اوعى تقولوا مش شايفين انتقام ليه ده ربنا منتقم منهم انتقام بتغلي دماغهم منه ومش عارفين يعملوا حاجه لولا الاعلام العلماني المتواطئ اللي مش عايز اللي بيدافع عن الربا ومش عايز يخلي الغرب مفضوح لانه اعتمد على الربا لولا مش عايز يبرز الفضيحه اللي في الغرب لولا انما اللي بيدخل على النت يا جماعه وبيجيب وبيجيب الكلام المصادر وبيلاقي مصايب مصايب هم بيرتعدوا خوفا الوقت من هذه الازمه اللي هتسوء اكتر واكتر على دماغتهم باذن الله سبحانه وتعالى من صفات فرسان الاقصى انهم حتى ياتيك اليقين شعار حياتهم يقين بالله عندهم يقين بوعد الله الثقه بوعد الله الثقه ان احنا الامه المنصوره ان احنا الطائفه المنصوره بس نثبت مع دين الله سبحانه وتعالى التوصيه طبعا معروف التوصيه مع درس الليله هتبقى ايه ان احنا نرفع ايدنا بيقين ونقول يا رب التوصيه مع درس الليله الدعاء يا جماعه التوصيه مع درس الليله كلمه يا رب بيقين والله شوفوا انتقم للي اذى محمد عليه الصلاه والسلام وسبه ازاي عشان كده يا جماعه من اكتر اسباب تفريج الكروبات الخاصه والعامه الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله وبكره نملاهم صلاه على رسول الله عليه الصلاه والسلام اللي ربنا نصره قدامنا نصره رهيبه اشد من لو كانت حرب قطبت لهم وسطهم نصره رهيبه لن يضر من الشعوب الاسلاميه منها الا اللي كان اذنب في اقتصاده للغرب هنصلي على رسول الله طول اليوم وفرحانين بنصرته وعارفين ان احنا الصلاه على رسول الله لا بنتوجه بها الى الله انه يفرج عن اخواننا في غزه باذن الله ونوصي بعض بالصلاه على رسول الله من اجل تفريج كرب اخواننا في غزه وكل شويه صلاه على رسول الله ندعي لاخواننا في غزه وندعي لكروباتنا وندعي لتفريج همومنا وندعي لاستعمالنا في نصره دين الله يبقى يا جماعه التوصيتين بتوع الليله الدعاء من الله ذو الانتقام واللي انتقم وهينتقم لسه منهم اللي انتقم ولسه هينتقم لكل مسلم ومسلمه اتحاصر واتقتل واتجرح واتظلم في غزه وفي اي ارض من اراضي المسلمين والصلاه على رسول الله حبيب الله عليه الصلاه والسلام اللي ربنا ورانا نصره رهيبه عمرنا ما كنا نتخيلها ولا نتوقعها الله انتقم لمحمد عليه الصلاه والسلام وهينتقم لاخواننا في غزه اللهم انتقم ممن اللهم انتقم ممن خذل دينك اللهم اخذل من خذل دينك اللهم انصر من نصر الاسلام والمسلمين اللهم استعملنا لنصره دينك في الارض اللهم اذن لدينك ان يسود يا رب يا رب متع قلوبنا بنصره الاسلام يا رب متع قلوبنا وابصارنا برفع رايه الحق يا رب متع قلوبنا وابصارنا بتطبيق شرعك يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المحاصرين في غزه كن لهم يا رب كن معهم يا رب ايدهم يا رب انتقم من اليهود يا رب انتقم من اليهود يا رب يا عزيز ذا انتق- ذا انتقام انتقم من اليهود يا رب يا رب يا رب اشف صدور قوم مؤمنين امين امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل